وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله والإجابة عن هذا السؤال هي التي جرتنا لنتكلم عن أحوال القلوب ما بين صحيح ومريض وسليم وميت ذكرنا صفات القلب السليم أن الصفة الأولى أنه يؤثر النافع على الضار والشافي على المؤذي اثنين أن يترحل عن الدنيا القلب السليم يفهم الدنيا فهما صحيحا يفهم الدنيا فهما سليما القلب السليم يبقى فاهم ان الدنيا دي فتنة انما اموالكم واولادكم فتنة هذه الفتنة التي يعيش فيها ليست هي اخرته هو ابن الاخرة هو في الدنيا غريب ليس من ابنائها ثلاثة ان القلب السليم لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب الى الله فتجد صاحب القلب السليم لا يأنس إلا بالله ولا يطمئن إلا إلى الله ولا يتوكل إلا على الله لا يحب إلا الله لا يجد حياته إلا في عبادة الله ده القلب السليم لذلك تجد القلب السليم إذا ابتعد عن الله بأي صورة يضرب على صاحبه فذكر الله قوته وغذاؤه وحياة القلب السليم محبة الله والشوق إليه نعيمه ولذته وسروره عبادة الله فإذا حصل له قرب من ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله في القلب شعث لا يلمه غير الإقبال على الله في القلب مرض لا يشفيه إلا الله لذلك القلب السليم أي حاجة تشغله عن ربنا لا يضطرب يتضايق يتعب يتعصب ساعة ما يدخل في الصلاة ساعة ما يفتح المصحف ساعة ما يخلو في الذكر السعادة والراحة والنعيم والهدوء الخلوة مع الله عذابه انه يقابل الناس دي انه يشوفهم انه ينشغل بيهم انهم يشغلوه عن الله انهم يقطعوه عن الله انهم يغل- يخلوه يفكر في غير ما يرضي الله عذابه انه يتكلم بغير الذكر انه يفكر في غير الطاعه انه يتحرك في غير الرضا عذاب عذاب عذاب حقيقي فهو يلا- لا يلتفت الى هذه القضايا قضايا الدنيا والقضايا الشخصيه الا مكرها مكرها لذلك حبيبه ووليه اللي يشغله بالله وعدوه اللي يشغله عن الله لذلك تجد القلب السليم دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن الى الله فحينئذ القلب السليم لما يقرب من ربنا ينشغل بربنا تدب فيه الحياه ويذوق طعمها وتصير له حياه اخرى غير حياه الغافلين المعرضين عن هذا الامر ولذلك تجد ان هذا القلب له حياه غير حياه الناس وهموم غير هموم الناس تجده يأنس بما يستوحش منه الناس ويستوحش مما يأنسون به لأن الناس عايز يخرج يتفسح عايز يعيش في وسط الناس عايز يسمع هيصة عايز يسمع ده لا لا لا لا لا, لا. عايز يبعد عايز آه، لا يرى أحدا ولا يراه أحد مش قلنا ان القلب ده حاسس انه جاي في الدنيا غريب زي اهل الكهف كده لما قالوا لهم ايه الجنه بتاعتهم الكهف لما قالوا الواحد يروح يجيب اكل قال ايه قالوا له ايه قالوا له ايه ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه ايه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا القلب السليم نفسه ن- حقيقي تلاقي نفسه ومنى عينه انه يجي الدنيا دي يمشي جنب الحيطه كده لحد ما يوصل للجنه لا يشوف حد ولا حد يشوفه ولا يحس بحد ولا حد يحس بيه عشان كده قلنا من القواطع في اول حلقه حب المال وطلب الشهره والظهور دي قواطع تقطع القلب عن الوصول الى الله سبحانه وتعالى فلذلك يستشعر انه اذا عاش في رضا الله في كنف طاعه الله دي حياته ونعيمه ولذته وسعادته وقره عينه واذا حد شغله عن الله يشعر ان دي عقوبه وسياط تلهب ظهر قلبه أربعة هي كانت نمرة واحد إيه؟ القلب السليم يؤثر النافع على الضار والشافي على المؤذي اثنين أن يرتحل عن الدنيا فيعيش في الآخرة ويصير غريبا في هذه الدنيا ثلاثة ألا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب الى الله اربعه الا يفتر عن ذكر الله فذكر الله بالنسبه لهذا القلب كالماء بالنسبة للسمك إذا خرج من ذكر الله يموت حياة القلب ذكر الله احفظها دي وخدها قانون في هذه الحياة إن حياة القلب ذكر الله وعايز أفهمك إن ذكر الله مش بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله مش بس ده لا تلاوة القرآن ذكر من أحلى الذكر من أعظم الذكر الصلاة ذكر وأقم الصلاة لذكري الذكر هو حياة القلوب وعايز أقول لكم بقى أن الذكر هو الحامل في هذه في هذا الطريق اللي بيحملك اللي بي بيمشيك واستعينوا بالصبر والصلاة الإنسان حين يذكر الله وإحنا قلنا الصلاة من الذكر الصلاة دي هي اللي بتعطيه القوة لذلك من علامات القلب السليم ألا يفتر عن ذكر الله ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره ولا يعيش إلا في طاعة الله لا يفتر سبحان الله العظيم أنا قلت لكم قبل كده إن شفت مشايخنا الكبار منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ما أظنش حد في الدنيا يقدر يقول إنه كان مشغول قده مشاغله كانت شديدة جدا ومع ذلك كان أكثر الناس ذكرا لله أنا رأيته بعيني هاتين ونحن نجلس يأكل يضع اللقمة في فمه يمضغ يمضغ ثم يوقف المضغ ويقول والطعام في فمه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يستكمل المضغ ويبلع أثناء الأكل سبحان الله العظيم وهذا خبر لم يحدثني به أحد وإنما رأيته بعيني هاتين لا يفتر عن ذكر الله وهو بياكل وهو بينام وهو نايم مش ذكر عن الرجل اللي الرسول بشره انه من اهل الجنة سيدنا عبد الله بن عمرو قال ايه فكان كلما تقلب في فراشه قال لا اله الا الله هو بيتقلب وهو نايم يتقلب كده لا اله الا الله يتقلب كده لا اله الا الله وهو نايم هو نايم انا ذكرت لكم ان زمان كنت مع احد اخواننا الطيبين رجل احسبه من الصالحين ربنا يكرمه ويعافيه ويرزقني واياه حسن الخاتمه آه كنا راكب كنت راكب وراه الموتوسيكل رايحين درس وكانت الدنيا ليل والموتوسيكل بتاعه ما فيهش نور فدخلنا في عربيه كرو فسبحان الله العظيم آه انكسرت آه عظام صدره فاغمي عليه لما اتخبطنا في العربيه وقعنا احنا الاثنين اغمى عليه والله انا احدثك عن شواهد رايته سمعته يقول الحمد لله وهو مغمى عليه مش في وعيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهو مغمى عليه وهو مغمى عليه وشهد الاطباء ان هو بعد لما دخل العمليه وخرج من العمليه وهو في ال في في في بيقولوا عليه في البنج تقولوا عليه ايه ها وهو عمال يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله قبل ما يفوق هي دي هو مغمى عليه لكن قلبه شغال لذلك قالوا ان القلب يعمل في الذكر قبل اللسان اسمع قول الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
واذكر ربك في نفسك دي حاجة غير جهر ودون الجهر أصل الجهر ودون الجهر دي باللسان أما في نفسك دي شغالة على طول ما بتقفش ذلك ابن القيم قال أن بعض الناس يبدأ الذكر بقلبه فإذا استحر القلب بالذكر طفح على اللسان وبعض الناس يبدأ الذكر بلسانه فإذا استحر الذكر في اللسان نطق القلب لكن القضية ان الشغل القلب بقى المحب ده القلب السليم ده القلب السليم ده ما بيبطلش ذكر لا يغفل عن ذكر الله لا يفتر اسمع كلام سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يقول صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما الدنيا ملعونة عايزك تشوف كده كنا بنقول ان من ادب القلب مع الله ان يعظم ما عظمه الله وان يحقر ما حقره الله ال- القلب المؤدب مع الله لما ربنا يعظم شيء القلب يعظمه ولما ربنا جل جلاله يحقر من شيء القلب يحقره فلما حقر الله الدنيا الدنيا ملعونة هذا القلب يلعنها لما يبقى القلب سليم لكن لو القلب مريض لو القلب ميت يعظم ما لعنه الله لو القلب ملعون يحب الملاعين اللي زيه لذلك الدنيا ملعونه لازم تعتقد هذا ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ملعون كل ما فيها الا ذكر الله هو ده خمسة أنه إذا فاته حظه من عبادة الله إذا فاته ورده تألم تألم لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ما يحرص عليه آه القلب السليم لا يؤثر أحدا بحظه من الله بمعنى عارفين قصة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وعن يمينه ابن عباس وعن يساره ابو بكر رضي الله عنه فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اراد ان يعطي من على يمينه فوجده غلاما ونظر عن يساره فوجد الاشياخ فقال يا غلام هل اعطي الشيخ فقال ما كنت ما كنت لأوثر ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا قال له لا لا لا لا لا حقي حقي منك ما اقدرش اديه لحد هي دي الايثار الا تؤثر احدا بحظك من الله كان احد السلف يقرا في المصحف فدخل عليه اصحابه فقالوا له لعلنا شغلناك قال نعم كنت اقرا القران فعطلتموني عن الذكر مش فاضلكم عايز اقرا قران واللي يزعل يزعل ما تبقاش ديك فيها آه، آه، اي حاجه تزعل لا حظي من الله مش فاضي عندي ظروف اذا فاته ورده وجد لفواته الما لما يضيع منه ركعتين بالليل يحس بألم حقيقي يمرض يتألم لما يكون ورده ان هو بيقول في اليوم استغفر الله كذا او يصلي على النبي كذا وفي يوم ينشغل او يقل منه حاجة يتألم يتألم لما ينظر في الذكر ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في العبادة ولا في القيام او في النفقه وحاجة تضيع منه يتألم آه ألم ألم يتألم ألم حقيقي هذا الألم دليل حياة القلب اللي ما بيتألمش بقى يبقى ميت فما لجرح بميت إيلام سته انه يشتاق الى الخدمه كما يشتاق الجائع الى الطعام والشراب القلب السليم له مواعيد دواء ومواعيد غذاء ومواعيد سقيا ومواعيد تنزه القلوب ايها الاخوه لها احوال كاحوال الاجسام احنا قلنا الانسان حفنه تراب ونفخه روح حفنه التراب منها الجسد الجسد ده تراب عشان كده لما بنموت بيبقى تراب الروح من امر ربي عشان كده لما نموت بتبقى عند ربي الروح مش عايز ادخل في حته هل الارواح تفنى وتموت ولا ما بتفناش مش موضوعنا مش موضوعنا الشاهد ايه بس ان الجسد ده بيتعب فيحتاج يستريح على الارض على التراب اللي هو منه الروح بتتعب الجسد ده بيجوع فياكل ويشرب من الارض اللي هو منها والروح بتجوع وتعطش الجسد بيمل يحتاج يروح عنه يجري ويتنطط ويلعب و... ويفسح وينزه عينيه كذلك القلب والروح القلب بيجوع ويعطش عشان كده لما قلنا ان الناس اللي بيقول متضايق قرفان مهموم زهقان مكتئب قلنا الكلام ده ممكن يكون من القلب عشان كده بزعل قوي من ناس علاجهم في الايمان والطاعه مشكلتهم في المعاصي والذنوب ويروح لطبيب نفسي ويتعب نفسيا اكتر قول يا رب لسه واحد فكرني دلوقتي سبحان الله تقول لي يعني انا بقالي ست شهور عايز اجي لك كل ما انوي ان انا اجي يرجعني كلمه سمعتها منك في درس ان واحد جالك بيقول لك انا مستنيك بقالي 8 ساعات انا واقف على الباب عندك بقالي 8 ساعات قلت له لو كنت وقفت على باب ربنا الثمان ساعات دول تقول يا رب كان فتح لك ايه اللي موقفك على بابي اقف على باب ربنا مشغول بيا ليه مفكر ان الحل عندي الحل عند ربنا دي حقيقة بوجهها لكل المسلمين قول يا رب نعم خذ بالأسباب هناك أسباب تأخذ بها بس لا يتعلق قلبك بالأسباب لا يتعلق قلبك ببشر ستعذب بهذا البشر خليك مع ربنا قول يا رب وهو يسخر لك هؤلاء البشر الشاهد ايه احنا بنقول الناس اللي تعبانه دي وزهقان وقرفان ومهموم من جواه مشكلته الكبيره انه متعلق باسباب معلش اسمحوا لي تاني اقول القصه اللطيفه السريعه دي عشان نفهم يا عم الله يرحمك عشان نفهم بس ازاي نتخلص من تعلق القلب بالاسباب ان احد الشيوخ كان مره في درس عند جماعه من اصدقائه وتاخر الوقت للساعه واحدة بالليل ف واحدة بالليل خرجوا الناس كل واحد يقول له اوصلك يا شيخ يقول له جزاك الله خيرا ان شاء الله توصيلتي موجوده اوصلك يا شيخ يقول له لا جزاك الله خيرا فيقول له اتفضل عايز اوصلك يا شيخ جزاك الله خير لحد الناس كلها ما مشيت ووقف الشيخ لوحده يدور على حد يوصله الساعه واحدة بالليل اتنين بالليل مش لاقي حد يوصله بص حواليه كده مفيش حد فبيدور في جيوبه طلع هي فين المحفظه ما معيش محفظه والله ما لقاش المحفظه قال يا ربي مفيش حتى ولا جنيه اروح بيه طب انا هعمل ايه دلوقتي فقال يا رب جنيه اديني جنيه اروح بيه شاف ايده كتاب كده بيقلب في الكتاب لقى في الكتاب جنيه الحمد لله مسك الجنيه في ايده ويشاور لتاكس ما يقفش يشاور لميكروباص ما يقفش يتلفت لحد ما الدنيا قطعت و والجنيه في ايده قال يا رب يا رب انا مش عايز جنيه انا عايز اروح وصلت لا لسه ما وصلتش عايزك تفهم ان الراجل ده طلب السبب طلب جنيه ربنا اداله جنيه بس مش الجنيه اللي هيروحك عشان كده لما تطلب ما تطلبش السبب اطلب اللي انت عايزه ما تقولش يا رب جنيه قول له يا رب روحني هي دي القضية ان كثير منا مشغول بالاسباب واذا سأل الله يسأل الله الاسباب ما تسألش الاسباب اطلب اللي انت عايزه وما تنشغلش بالاسباب هو جل جلاله يسبب الاسباب التشخيص الصحيح لمرضك فساد القلب عشان كده علاجك عند الرب أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله